هناخد النهاردة فصل إنجيل لوقا إصحاح 12 عن فكرة الوكيل أو مثل من أمثال الوكالة كلمة الوكيل دي قالها ربنا يسوع في كذا مكان وفي كذا مثل عن حكاية الوكيل وده موضوع مهم يعني لو فهمناه أو فكرنا فيه ممكن يغير في حياتنا كتير نفس الكلام ده هتلاقوه في الإجبية احنا بنصليه أو الكنيسة حطه لنا كبرنامج نصليه صلاة نص الليل آخر خدمة يعني كأن الكنيسة الساعة 3 الصبح عاوزانا نصحى مخصوص نقرا الحتة اللي هنقراها دلوقتي احنا هنبتدي من أول عدد 32 ومعانا لغاية عدد 48 طبعا في الأول مش هيبان إنه مثل لكن في النص هتلاقوا بطرس في عدد 41 يقول قال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع فيبان إنه الكلام اللي بيقوله يسوع ده يعامل معاملة المثل فيعني عشان الواحد في الأول هيقول الله إيه علاقته بالأمثال لا ده مثل اللي هيقوله يا ربنا يسوع ده مثل بس مش هيقول من البداية أنا هقول لكم مثل كعادته لا هيدخل في الموضوع على طول لا تخف أيها القطيع الصغير لو 12 32 لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا مالكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا, تب... لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات لا ينفد حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس هي تعتبر تكملة لكلامنا امبارح لأن امبارح في ناس كانت حاسة أن سكة الملكوت دي صعبة أوي وفي ناس عندها انطباع أن الواحد صعب أوي يروح السماء السماء دي للقديسين والشهداء والناس المحترمة يعني الحقيقة في فكرة تانية مريحة جدا ومهمة أوي إن مش إحنا بس اللي عاوزين نروح السماء إن ربنا هو اللي عاوزنا يدخلنا السماء يعني مش أنا اللي بحاول أدخل السماء وهو اللي مش على مزاجه ده بالعكس ده أنا اللي مش على هوايا أو مش بركز في الموضوع بينما ربنا سر أن يعطيكم الملكوت الفكرة دي مريحة لأن لما بقى عارف إن ربنا هو اللي عاوز يدخلني السماء هبقى متفائل اللي بنسميه الرجاء هيبقى عندي رجاء إن أنا ممكن يجي مني لأن ربنا عاوزني أدخل السماء مش أنا بس اللي عاوز وأنا حبذا لو أنا عاوز وهو عاوز خلاص إيه اللي هيعطل إذا كان هو عاوز عشان كده كلمة لا تخف هنا كلمة جميلة لأنها تعبر عن الخوف من فقدان الملكوت ما تخافوش يا جماعة مش سهل الملكوت يروح من ايدينا عكس اللي احنا متخيلينه ان الواحد صعب قوي يدخل السماء لا الحقيقه مش كده ده مش سهل ان السماء تروح لان السماء لو راحت من حد ربنا اول واحد هيزعل ربنا هو اللي بيخسر لانه ده ابونا فلا تخف لا تخف يعني ما تقولش انا ما ينفعش ما تقولش انا متهاون ما تقولش انا سنين عمري راحت ما تقولش انا كسلان ما تقولش انا ما اعرفش ما تقولش انا هقرا الانجيل ده كله امتى ما تقولش انا هعمل خير زي الناس اللي بتعمل امتى لا ما تخافش ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت وكلمة يعطيكم الملكوت تؤكد فكرة ان الملكوت ده الواحد مش هاخده بايده بدراعه مش هيدفع ثمنه لا الملكوت عطية عطية هبة يعني ربنا هيدينا الملكوت خد يا حبيبي طب ربنا ما استاهلش هو كمين يستاهل خد زي غيرك وخلاص لا تخف أيها القطيع الصغير طبعا الكلام ده مش كل واحد يحسه أو مش كل واحد يفهمه لازم يكون من ضمن القطيع هنا يبان أن ده راعي بيكلم قطيعه أو أب بيكلم أولاده أو ملك بيكلم مملكته يعني لازم تبقى تابع ربنا لأن هنا بيقول قطيع صغير إذا الكلام ده ما نقدرش نفترضه لكل الدنيا واحد يقول خلاص بقى ما حدش يعمل حاجة وكل الدنيا تدخل السماء لا لا الوعد الحلو ده والتشجيع ده للناس اللي تبعه الناس اللي مشغولة بيه برضه لا تخف أيها القطيع الصغير طب كلمة صغير دي يعني إيه طب ده المسيحيين كتير قوي لا هم اللي بتوع ربنا مش كتار في الدنيا وهم في الدنيا شكلهم زي القطيع الصغير يعني إيه يعني في وحوش حواليهم في ذئاب ها أنا أرسلكم كحملان أو كخراف وسط ذئاب فالدنيا مليانة حيوانات متوحشة ودول عاملين زي القطيع الصغير يعني مش حاجة ضخمة قوي ولو دخل ديب ولا حاجة تبقى مشكلة لكن برضو لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم كان المفروض يقول راعيكم لأن القطيع له راعي لكن هنا حط ثلاث كلمات مهمين في بعض حط فكرة القطيع والراعي وحط الأولاد وأبوهم وحط الملكوت والملك تاخدوا بالكم في آية واحدة لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوته ملكوته يبقى ملك وقطيع يبقى اللي بيكلم راعي وأبوكم يبقى بيكلم أولاده فاهمين أنا قصدت إيه فكأن ربنا عاوزنا نفتكر الثلاث معاني دول أن ربنا أب وملك وراعي وإحنا بالنسبة له أولاد وقطيع وملكوت والفكرة دي مريحة في التلاتة إحنا صغيرين وما نقدرش لوحدنا نمشي ما نقدرش لوحدنا نوصل وما نعرفش لوحدنا نعمل كل المطلوب لكن ما تخافوش لأن أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت وكلمة سر كمان كلمة جميلة مش عاوز بس ده سر يعني مسرته يعني مزاجه يعني ينبسط بكده عشان كده احنا نيجي في القداس نقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا يعني بنتكل على الكلمة دي انت يا رب بتنبسط انك تدينا انت بتفرح لما تدخلنا السماء فبمسرتك يا الله اعمل واعمل واعمل الكلام ده مريح ويعتبر وعد ثمين اسمعوا كل ليلة لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم سر أن يعطيكم ملكوت لكن المفروض زي امبارح ما فهمنا ان في واحد يعرف الكلام وفي واحد يفهم الكلام يفهم يعني ايه يعني لازم يبقى في رد فعل لو الكلام ده دخل لازم يبقى قصاده في نوع من رد الفعل مني اذا استوعبت يعني ايه ما تخافش ابوك عاوز يدخلك السماء بيعوا ما لكم واعطوا صدقه ما هو لو الملكوت مستنيك وربنا عاوز يدخلك السماء والسماء جايه جايه والحكايه حلوه خلاص بقى فلوس ايه اللي تشغلك فيبقى رد فعل طبيعي بيعوا ما لكم بيعوا ما لكم يعني هي مش مقصودة في حرفها زي ما انتوا عارفين برضو لكن مقصود بيع الدنيا يعني ما تبقاش باكي على الدنيا قوي اللي حاطط وقافش في الدنيا ده مش شايف ملكوت ولا بتاع واللي ماسك في الدنيا بإيده وأسنانه لا شايف أب ولا راعي ولا ملك ولا حاجة لكن إذا كان شايف ملك وشايف راعي وشايف أب وشايف ملكوت مستنيه خلاص الدنيا ما تستاهلش يمسك فيها استغربوا ان الدنيا بالذات ما ينفعش تتمسك ابدا في الايد يعني اللي يحاول يمسك الدنيا تلاقيها بخار زي ما قال عنها الكتاب يظهر قليلا ثم يضمحل زي العيال لما تيجي تمسك البخور كده تلاقوها بيطلع من صوابعها بينما الملكوت ممكن يتمسك لانه بولس يقول لتلميذه تيموساوس امسك في الحياه الابديه التي اليها دعيت يعني الملكوت اقرب لايدينا من الدنيا اللي احنا عايشينها السماء أقرب لينا وأسهل تتمسك من الفلوس اللي في إيدينا اللي بتتبخر دي ومن شهوات الدنيا ومن أطماعها طموعاتها وكده فبيعوا ما لكم واعطوا صدقة لو الواحد عايز بقى بلا تخف دي بالوعد ده مش هيبقى صعب عليه يقدم كل اللي عنده صدقة لأن الملكوت قصاد عينه فهنا خلي بالكم اللي يخلينا ما بنطلعش صدقات كما يجب وبنخاف القرش يخلص وبنخاف بكرة ما نلاقيش إن إن الملكوت مش واضح قصاد عينينا وإن الراعي غايب وإن الملك مش مش موجود وإن الأب والأبوة معنى مش شاغلنا فطبعا أنا المسؤول عن نفسي وأنا المسؤول عن بيتي وأنا المسؤول عن بكرة أنت لا مسؤول عن نفسك ولا عن بيتك ولا عن بكرة أنت الحقيقة قطيع صغير وأبوك هو اللي مسؤول عنك وعن بيتك وعن بكرة لكن أنت اللي مش واخد بالك فالواحد لما يفهم الكلام يستسهل يقول وماله ندي صدقات وندي خدمة ونضيع عمرنا كمان للناس وما فيش حاجة من يضيع نفسه من أجل يجدها ولكن من أراد أن يجد نفسه اللي بيدور على نفسه ده بيضيعها اعملوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى ده التعبير اللي في الإجبية اللي هي لا ينفد يعني بمعنى إيه نفس الفكر لو أنت مشغول بالسماء حوش يا أخي في السنة بدل كده كده رايح طب ما تنقل حساباتك من هنا على هناك عارفين اللي مهاجر أمريكا بعد أسبوع على طول بيعمل بقى ينقل الحساب من مصر على أمريكا ما هيقعد هناك فاضل له أسبوع ويقعد هناك طب أنت هتقعد تسيب كام ألف هنا وبعدين تسيبهم وتمشي ده أنت تبقى يعني مالكش حق وهتروح هناك كده من غير أي حسابات بيع هنا وحوش هناك هي دي الفكرة اللي بيقولها ببساطة ربنا اعملوا لكم أكياسا هم زمان كانوا يحوشوا في أكياس ده يعني ما كانش في بنوك بقى بالمعنى و... وحاجات كده ودايع لا كان كيس يحطوا فيه الفلوس ويخبوه خلاص قال لهم طب اعملوا أكياسا لا تبلى لأن عادة اللي يحوش بعد عشر سنين يلاقي الكيس هرول ويمكن الفلوس وصل لها مية وشغلانة يعني فما بيضمنش إنه يعرف يحافظ على قرشه كان زمان كده والنهاردة كده بقى النهارده برضه محدش بيقدر يحافظ على قرشه يعني يفضل القرش شاغله لكن برضه يلاقيه بيهرب منه اعملوا لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى حوش في السماء لان السماء هيقول بقى حيث لا يقرب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدى يعني هناك بالذات لا تلاقي حرام يقرب ولا تلاقي سوس يوصل طبعا اشاره ان في الدنيا تحوش مهما تحوش وتلاقي في مرة واحدة كل اللي حوشته اتسرق أو تستثمر أموالك وتلاقي نوع من أنواع السوس أيا كان السوس ده يعني تجارة غلط علاقات خطأ حسابات غلط هو سوس بوظ الشغلانة كلها حيث يفسد السوس ولا والصدى لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا يبقى ربنا هيعرف أصل أنت لو قلت له أنا محوش في السماء يقول لك لأ أصل أنا شايف قلبك وقلبك مشغول في الدنيا يبقى كنزك في الدنيا قلبك في البنك قلبك في البورصة قلبك في العربية قلبك في الفيلا قلبك في مش عارف ما أنا شايفه عشان كده كان دايما ربنا يسمي نفسه يقول فحص القلوب فعينه على القلب على طول لما يشوف بص على القلب يفتح القلب يشوف ايه نوع الخزنة اللي موجودة جوه القلب حوش ايه بالظبط محوش محبة وعمل صالح وصلاة وانشغال بربنا ولا محوش فلوس وطموحات أرضية لا حاسب حيث يكون كنزكم يكون قلبكم أيضا يعني مش ممكن دي بقى ربنا مش معترض عليه منين ما هيكون كنزك هيكون قلبك فمش هنعرف نغير قلبك احنا نغير نوع الكنز لكن أي واحد قلبه في كنزه قلبه في راس ماله يعني أي واحد يشغله راس ماله حتى لو راس مالك عيالك برضه بتبقى مشغول عليهم زيادة لا عدل بقى بلاش حكاية راس المال دي في الدنيا لتكن أحقاءكم منطقة ومصابيح أو سروجكم موقدة إيه التعبير ده الأحقاء الأحقاء الحقوين اللي هو الوسط يعني لما يقول لتكن أحقاءكم ومنطقة أغلب اللي بيسمعوا يهود واليهود كان عندهم طقس في عيد الفصح كانوا يذبحوا الخروف وياكلوه على أعشاب مرة لكن من من ضمن التوصيات اللي اتقالت في سفر الخروج وقت أكل الفصح الخروف لازم ياكلوه والأحقاء ممنطقة ودي حاجة غريبة إن واحد ياكل خروف وهو لابس حزام ورابط يعني ده خروف هو كل يوم في خروف المفروض ياخد راحته لا ياكل الخروف وهم رابطين الحزام وطبعا لأنه كله كان بيلبس جلاليب كلمة ربط الحقوين دي بمنطقة حزام عريض كده معناه يشد الجلابية لفوق شوية عشان ما ما تكعبلوش معناها علامة استعداد لأنه هيبتدي يشيل ويمشي ويسافر فكلمة منطق الحقوين يعني استعد للسفر هي ببساطة كده اربط الحزام معناها يلا هنسافر ده بالظبط اللي بيحصل في الطيارات والعربيات دلوقتي اول ما بتركب يقول لك اربط الحزام هي نفس الفكره اربط الحزام يعني هنستعد هنتحرك فلما ربنا يقول لتكن احقائكم ومنطقه يعني خليك دايما مستعد للسفر انت في اي لحظه هتيجي عندي وتقف على باب الملكوت وهنشوف كنزك فين محوش عندنا ولا مش محوش عندنا ليك حساب عندنا ولا مالكش حساب عندنا لتكن احقائكم ومنطقه طبعا هي إشارة الآباء استخدموها لفكرة ربط الحزام يعني إيه؟ يعني نوع من قمع الجسد ما هو لو سايب جسدك يسوقك تاكل زي ما تاكل وتشتهي زي ما تشتهي بدون حزام بدون بدون رباط مش هينفع تحوش لأنك أنت عايش لحساب جسدك ما ينفعش عشان كده تاخدوا بالكم انه قال لتكن أحقائكم ومنطقة قبل ما يقول ومصابيحكم موقدة يعني أيد جسدك عشان تنور لمبتك تنور سراجك السراج بقى رمز للروح أو النفس اللي تستنير بن- بمعرفة ربنا يبقى واحد منور يعني واحد مشغول بربنا وأفكار روحية شغلاه ومخه في حاجات حلوة فمنور عشان تنور الأول اربط الحزام عشان كده تلاحظوا أنه القديسين بتوعنا دايما مشهورين بالصوم بالسهر بالصلوات الطويلة ليه؟ لأن هو ده أحقائهم ومنطقة ومصابيحهم وقت تلاقي الكلام طالع حلو الحياة كلها فيها نور وفي أفكار روحية جت منين؟ جت إن الجسد كمان متلجم مت- مربوط عشان كده في ناس تقول لا احنا نعيش مع ربنا من غير ما نأيد أجسادنا بأي شكل لا المسيح ما علمناش كده ده المسيح صام وهو مش محتاج للصوم عشان يعلمنا ان الصوم ضروري وسهر وهو مش محتاج للسهر عشان يقول لنا ان السهر ضروري وكان بيصلي صلوات طويلة وهو مش محتاج للصلاة خالص عشان يعلمنا ان الصلاة مهم كل ده متعب شوية طب وماله متعب للجسد عشان الحكاوين تتمنطق عشان المصابيح تنور برضه ده كان طقس عند اليهود يجوا بالليل ينوروا المصابيح دايما لانه السرج انتوا عارفين السراج اللي هي زي الاناديل يعني ما كانش فيه لمر بقى بالمعنى ففي ميعاد معين كده عند الغروب يع- يولعوا فيه السرج وفي الهيكل كان له نظام عبادة يعني يولعوا السرج بت- بمزامير خاصة كمان فبيقول نور لمبتك يعني خليك قدام ربنا منور خليك لابس سيك زي ما هناخد من مثل العذارة هتلاحظوا الفكرة بتاعت المصابيح الموقدة دي يعني ربنا لما يجي هيلاقيك رابط الحزام ومنور ولا فاكك الحزام ونايم فاهمين ما هو نايم يبقى مش منور نايم في الخط نايم في العسل مش مشغول بربنا فيجي يلاقيك مش منور بيت ضلمة أو يجي يلاقيك منور ومستعد إنك تمشي معاه يبقى نبهنا لغايه دلوقتي لكذا حاجه، اولا ان الملكوت مش حاجه بعيده ولا صعبه، لان ربنا عاوز كده. وان ربنا ملك واب وراعي، ودي تطمنا قوي ان احنا مهما كنا صغيرين هو اللي مسؤول. وقصاد كده المفروض نبيع الدنيا ونمشي نمسك في السماء. وعشان نعمل كده نربط الحزام ما نهتمش بالجسد زياده ونهتم بالروح اكتر عشان ننور. وانتم مثله اهو كلمه مثله دي المثل بقى. ماشي لغاية دلوقتي كل ده أفكار روحية لكن ما فيهاش مثل يعني تشبيه هنا يجي التشبيه لأنه بدون مثل لم يكن يكلم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت كتير قوي ما يسوع كان بيشبه نفسه بالعريس يبقى أضاف كلمة للثلاثة اللي فاتوا ملك وراعي وإيه وأب وكمان عريس طبعا كل العلاقات دي علاقات حب لو تاخدوا بالكم الأب مربوط بولاده بحب والملك برعيته والراعي برعيته كل ده حب والعريس بعروسته فقال لهم انتوا عاملين زي هنا المثل يا كنيسة يا شعب يا أولاد الله انتوا عاملين زي عبيد في بيت موضبينه ومجهزينه لأن العريس سافر وراجع في ميعاد هم مش مش عارفينه لأن ما كانش فيه موبايلات وتلغرافات والحاجات دي فيبقوا عارفين إنه قرب يجي بس مش عارفين إمتى بالظبط فيبقوا مجهزين البيت فل ومستنيين كلهم عشان منين ما يوصل يقفوا له بقى تعظيم سلام وفرحانين لأنه جه جه وجايب الخير معاه وده العريس صاحب البيت أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس إذا كان المسيح عريس تبقى الكنيسة هي العروسة ويرجع من العرس يعني يتمم المأمورية احنا ما زلنا المأمورية شغالة ما زال العريس في مرحلة شراء العروس أو طلب يد العروس لغاية دلوقتي المسيح بيبني كنيسته بي بيوضب كنيسته بيحضر كنيسته يحضرها لنفسه كنيسة بلا عيب يقول كده في أفسس خمسة فلسه العروس بتتجهز لما يجهزها تمام يرجع من العرس ياخدها ويرجع بيته بقى فبيقول لنا يعني انتوا جزء من العروسة وكمان تشبيه تاني عبيد ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت يعني أول ما يخبط يبقوا مستنيينه وفرحانين إنه وصل مستعدين جدا فمنين ما يخبط ما يقولوش الله هو جه يبقى في تشبيه هنا مهم ان الاستعداد استعداد ناس بتحب ربنا فمستنياه باشتياق لان السؤال ده ساعات يشغل الناس هو الواحد يستنى ربنا ازاي يعني لو جات له لحظه النهايه يبقى المفروض شعوره يبقى ايه الحقيقه المفروض يبقى شعوره انه مبسوط مش مبسوط لانه قرفان من الدنيا لا مبسوط لأن المسيح جه المسيح اللي بيحبه هيشوفه والمسيح اللي بيحبه هياخده معاه السحاب حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين يعني يا بختهم صحيح اللي لو جه نلاقيهم سهرانين يبقى المثل وصلنا من, من أول الوعد ما تخافوش ربنا عاوز يديكم السماء لغاية لازم ايه تسهروا صحيح عاوز يديكم السماء بس يا بخت اللي يجي المسيح يلاقيه سهران سهران يعني رابط الحزام سهران يعني المصابيح موقدة سهران يعني محوش كنزه في السماء مش كنزه في الدنيا كل دي كلمة سهرانين تشمل كل المعاني اللي قالها قبل كده الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم هاي المسيح متواضع جدا في الكلمة دي المفروض العريس جاي ودول عبيد فبدل جاي من سفر يعملوا ايه يحضروا كانوا يحضروا المية ويقعدوه ويغسلوا له رجليه يعني يرحبوا بيه تتقلب الآية خالص يقول هو العريس لما يلاقيهم مستنيينه كأن العلاقة بين العريس وعبيده هنا علاقة حب شديدة جدا يقول يتمنطق هو اللي يلبس الحزام ويتكئهم يقول لهم اقعدوا يقول لهم ما يصحش تخيل انت مرة عملتها لما كنت ظابط احتياط زمان قلت في العيادة العسكرية اقعد قعد باصص لي كده شوية بقول له يا ابني اقعد قال لي يا فندم ازاي يعني قلت له طب هقول لك تقعد ازاي مش قادر يعني هو ما فيش ضابط عمره قال له اقعد اقعد ازاي يعني اقعد قدام اللي ضابط ليه يعني فهي نفس المنظر بفتكر كده ان المسيح له المجد يقول اتفضلوا اقعدوا وهو اللي واقف وهو اللي هيخدم هو اللي هيخدم على العبيد يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم طب ده المفروض العكس العبيد هم اللي بيخدموا لا هو اللي هيخدمهم طبعا المعنى ده معناه انه يعني ما يتوصفش بقى ازاي المسيح هو اللي يخدم ولاده يفرحهم ويريحهم ده معنى ملوش آخر وإن أتى في الهديع الثاني أو أتى في الهديع الثالث يبقى هو كمان قال بس ما تستعوقونيش يعني قال أنا جاي وبعدين بس يمكن تدخل في الهزيع الثاني يمكن الهزيع الثالث يقولوا الليل يتقسم عند اليهود أربع هزايع دول معرفش بتتقال ازاي يعني كذا هزيع الهزيع الأولاني اليوم بيبتدي من ستة مساء ستة لتسعة وبعدين من تسعة لاتناشر بالليل ده التاني ومن اتناشر لتلاتة الهزيع التالت من تلاتة بقى لستة على باكر النور لما يطلع الهزيع الرابع فاهمين الفكرة فالاتناشر ساعة بتوع بالليل دول متقسمين على أربعة فقال ممكن ما يجيش الساعة ستة يجي الساعة تسعة يمكن يجي الساعة اتناشر يمكن يجي اتنين الصبح فبالتالي ممكن الواحد يقول الله هو اتأخر طب وماله بس هو مهما اتأخر قال أنا جاي إن أتى في الهديع الثاني أو في الهديع الثالث ووجدهم هكذا كل ما يتأخر وهم يسهروا يقدرهم أكتر فاهمين المعنى؟ ما هو لو جه سبعة مساء أنا ما حدش لحق ينام لكن لما يجي في ساعة محتاجة تعب أكتر هيقدرهم أكتر ده معناه ان المثل اللي يتجرب ويفضل ماسك في ربنا ربنا يقدره اكتر اللي تبقى ظروفه صعبة ويفضل ماسك في ربنا يقدره اكتر اللي بيصلي وهو تعبان يقدره اكتر اللي بيخدم وتعبان يقدره اكتر ليه ده جه في الهديع الثالث ولقاه هكذا هكذا زي ما هو عاوزه يعني فطوبى لاولئك العبيد طوبى هنا اكتر من الاولانيه يعني الاولانيين طوبى ودي طوبى اكتر طوبى يعني يا بختهم أكتر بالأكثر لأنهم سهروا للتاني والتالت إنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيت ينقب هنا وسط الكلام حط كمان مثل جديد مثل بس ايه في سطر كده قال ما هو لو واحد رب بيت عارف ان في حرامي جاي مش هيطلب ميعاد من الحرام هيفضل طول الليل مستنيه لانه خايف يبقى حط لنا شعور تاني اذا ما كنتش هتستنى المسيح باشتياق اذا كنتش بتحبه قوي كفايه لدرجه تقول له يا رب تعالى في اي وقت بس خدني السماء ووعدني بكده طب على الاقل خليك زي الراجل الواعي اللي خايف من الحرام يجيله في اي وقت فبرضه سهران كأنه السهر الروحي أو الحياة الروحية أو الجدية في الحياة الروحية إما مدخلها حماس الحب والاشتياق لربنا أو خوف الدينونة والاتنين يوصلوا والاتنين كويسين فواحد بيقول انا انا بصوم بصوم لحسن اخاف ربنا يزعل بس صوم كويس هيقول لك انا بصوم لاني بحب ربنا قوي حلو قوي فاهمين المعنى ده كويس وده كويس اذا لان في ناس تقول لا ما يصحش نخاف لا ما يصحش ليه هو المسيح قال خليك حتى زي رب البيت قال له عارف ان في حرامي جاي فواقف مستنيه يا رب انت كنت عريس من شويه بقيت حرامي دلوقتي بس اسهروا خلاص فاهمين المعنى فكأن ربنا يسوع شبه نفسه في مجيئه مرة بعريس عشان يورينا قد كده اللقاء مفرح جدا وشبه نفسه بحرامي عشان يدينا نوع من الخوف أو الحذر لأن لو الناس نايمة والحرامي دخل هيسرق براحته وأنتم لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته يسرق أو ينقب فكونوا أنتم إذا مستعدين يعني هي خلاصة المثل كله إيه المثل ده يسموه من مثل الاستعداد خليك جاهز مستعد مستعد عروسة مستعد عبد مستني سيده مستعد رب بيت خايف تتسرق خليك مستعد لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان يعني في الساعة اللي انتوا مش هتتوقعوها هيجي برضو دي حتة تقلق شوية لأن ممكن تبقى في مؤتمر ومبسوط مع ربنا تقول طب دي حاجة كويسة لا ما هو ممكن تبقى في شغلك وممكن تبقى مع أصحابك وممكن تبقى في أوحش من كده في ساعة لا تظنون فما تخليش في ساعة فيها عدم توقع واخدين بالكم الفكرة ما تخليش في وقت في حياتك تقول لا المسيح مش هيجي دلوقتي بلاش دي خليك دايما مستعد ففي كل موقف وفي كل مكان اسأل لو ربنا جه دلوقتي يوافق أبقى معاه ولا ما يوافقش طوارئ ماشي تعبير حلو مظبوط خليك دايما طوارئ يعني مستعد في أي وقت يجي يلاقيك مستعد تقابله فقال له بطرس هنا بطرس كان بيسمع مع ان الكلام لو خدتوا بالكم من قبل كده الكلام لعامة الناس يعني لكل الشعب اللي قاعد مع يسوع فبطرس بقى بيقعد كده حوالين المسيح التلاميذ غالبا ال 12 كانوا يحوطوه كده زي البودي جاردز كده يعني واقرب ناس ليه فلان الكلام اسهروا واستعدوا وبتاع طبعا بطرس ده واحد من المقربين جدا فمتخيل ايه غالبا انه لا احنا من غير سهر احنا يعني احنا كده كده بتوعك يعني فما تقولناش بقى اسهروا ومنطقوا ونوروا احنا يعني فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا هي ساعات تتفهم بطريقتين هل بطرس واثق قوي فبيقول له يا رب الكلام ده لينا ولا للناس وساعات تتفهم بالعكس مش احنا بس اللي داخلين الملكوت هو اي حد من الناس دي اللي هتدخل كمان طب احنا عايشين عشانك ومكرسين ليك لكن الجدعان الناس اللي جايه تسمع دي من بعيد دي هما كمان هياخدوا نفس الملكوت ويتقال لهم نفس القطيع الصغير والحاجات دي ممكن تتفهم كده او تتفهم كده اما ان بطرس مطمن قوي ان هو يعني قريب ف... فبيقول له احنا كمان مطلوب مننا الطلبات دي او تتفهم بالعكس انه كان فاكر ان هو والقريبين بس بتوع ربنا واللي ما يوصلش للبعيد فقال الرب هنا بقى هيوضح حتة تاني جزء خاص بالمثل ده اكستنشن للمثل مهم للي زي بطرس بالذات اللي هم قريبين لربنا خدام بأي طبقة مسؤولين عن غيرهم بأي شكل أباء أمهات معلمين خدام كهنة أساقفة بطاركة زي ما تقول كل ده ينفع عليهم الجزء اللي جاي ده فقال الرب فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة أو الطعام في حينه قال له شوف يا بطرس أنا كنت بتكلم عن عبيد مستنيين سيدهم تفتكر الكلام لرئيس العبيد يبقى ازاي ما هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده يبقى هنا ايه الكلام كان للعبيد عامة طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين قال له طب واحنا قال له تفتكر هقول ايه لرئيس العبيد للوكيل بقى وكيل أعمالي بقى العبيد يسهر ووكيل الأعمال ما يسهرش ده يويله بقى يبقى الحكاية هتبقى بالأكثر للوكلاء فاهمين المعنى بالأكثر إيجابا وسلبا يعني لو الوكيل عمل كل حاجة صح ده يبقى مكافئته أكبر من العبد العادي ولو أثر يبقى حسابه أكتر من العبد العادي واخدين بالكم هو عاوز يوصل لايه ان محدش مش هيسهر لا كله هيسهر وال... وال... والوكيل يسهر اكتر ويراجع على الشغل قبل اي حد ويطمن انه مسؤولياته كلها متممه لان حسابه اكبر وحسابه دي دايما يطلع لفوق او لتحت فيقول له من هو الوكيل الامين الحكيم يبقى اختار ثلاث كلمات مهمين كلمة وكيل وده موضوع طويل يمكن ناخده بعد الظهر لكن نقول بسرعة فكرة فيه لنا وكلاء لكن الوكالة تختلف من مستوى لمستوى بالذات مثلا سر الكهنوت يسموه وكاء وكلاء أسرار الله يعني احنا مسؤولين عن أسرار ربنا بنقدم مثلا مغفرة الخطايا الإنسان نقول له روح مغفورة لك خطاياك طب أطلع أنا مين معلش أنا وكيل وكيل أعماله معايا توكيل لكن أنت كمان وكيل وكيل ليه وكيل عن بيتك مثلا مسؤول عن ولادك وكيل على آه أمور حياتك وكيل على أفكارك وكيل على نفسك وكيل على جسدك وكيل في علاقاتك كل ده ربنا موكلك على حاجات مش بتاعتك في الحقيقة أنت لا تملك بيتك ولا تملك عيالك ولا تملك صحتك ولا تملك حاجة أنت وكيل معاك توكيل خاص عن الحاجات دي هتتاجر بيه وبعدين يرجع يسألك عملت إيه في التوكيل فكلنا وكلاء بمستويات مختلفة لكن الوكيل يقيم على أساس صفتين مهمين هل هو أمين ولا لا وحكيم ولا لا لأنه ممكن يكون وكيل أمين بس مش حكيم يعك الدنيا افرض أنت مثلا وكلت واحد على أرض تبعك والراجل ده كويس ومش هيسرقك بس راح إيه باعها بخسها خالص لأنه مش حكيم هترجع تقول له ليه عملت كده أو العكس هو حكيم وواعي جدا بس إيه مش أمين فيبيعها لك بتمن قد كده ويديك مثلا يضحك عليك فالوكيل لازم يشترط فيه الشرطين دول محدش فيكم يعمل توكيل لحد إلا لما يراجع الشرطين دول ماشي أمين وحكيم فربنا كمان لما عمل توكيل بيعمل كده بيقول أنا عاوز أي وكيل عني يبقى أمين ويبقى حكيم أضمن فيه الأمانة وأضمن فيه الحكمة ولو هو كان أمين وحكيم خلاص لازم حسابه يبقى حلو من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين طوبى لذلك العبد الله هو عبد ولا وكيل هو هو هو ستيل عبد خلي بالكم الحتة دي يعني ايه يعني ما ينفعش يعمل فيها ريس وينسى نفسه هو بالنسبة لسيده برضه عبد مهما عري مركزه ومقامه هو عبد وهيقف في مسألة واخدين بالكم الفكرة فما قالش طوبى لذلك الوكيل رجع يفكروا انك انت يا وكيل ما تزيدش عن العبد في حاجة انت يا خادم مش اعلى من مخدومك في حاجة انت خادم زي انت عبد زيك زيه وتسأل زيك زيه يمكن مسؤولياتك اكتر فتسأل اكثر طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده أفعل هكذا بالحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله بلغة البزنس يعني لما ينجح وكيل في مأمورية صغيرة لأنه طلع وكيل أمين حكيم أنت كراجل بقى سيد تستأمنه على مساحة أكبر تقول له لا خلاص بقى أنا مش هفكر خالص في حاجة معاك بدل توكيل خاص توكيل عام اتصرف اعمل كل حاجة انا اتأكدت انك انت امين وحكيم واضحة الفكرة فكرة يقيم على جميع امواله يعني ايه في لغتنا الاول كحكاية يعني ان ربنا يوسع دايرة مسؤولياته كل ما كان امين يبارك له اكتر ويديله مسؤوليات اكتر كل ما تخدم بامانة كل ما ربنا يديك فرص خدمة اكبر كل ما تكون امين في علاقاتك ربنا يوسع دايرة علاقاتك اكتر وهكذا ولغاية ما في السنة بقى يقيم على جميع أمواله يعني يقول له تعالى اقعد جنبي بقى يعني خد كل الورث بتاعي اورث معايا السماء والأبدية والخلود والقداسة وتعالى اتمتع معايا كده زيك زي طبعا ما فيش زيك زي يعني ده ابتداع من ربنا لكن يعني يقول ايه ان كنا نتألم معه نتمجد أن معه فجميع أمواله دي معناها الأبدية بكل سعادتها ولكن بس في الوش الثاني بقى إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه خلي بالكم شوفوا الحكاية الغلط يجي ازاي هو احنا كلنا عبيد وكلنا وكلاء لكن الواحد الشيطان يضحك عليه بقولة ايه يا سيدي ربنا لسه بدري عليه العمر لسه كتير عليه ها، سيدي يبطئ قدومه انت مستعجل عليه يعني لازم تصلي دلوقتي ما تصلي قدام تصلي لما تعجز لما يبقى ما وراكش حاجة تبقى تصلي سي- يعني يبطئ قدومه لسه بدري على قولة ربنا دي وعلى نهاية العمر الكلام ده مش لسه بدري عليه لا حاسب إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ما هو وكيل فيبتدي عامل العبيد بنوع من السلطة آم، اللي ما فيهاش أي نوع من المصلحة لا أمين ولا حكيم هنا هو بيفرض بقى بيفرض عضلاته وخلاص فيبدأ يضرب العبيد والإماء هو مبسوط إنه وكيل وربنا اداله مسؤوليات كتير فعمال يتمنظر على اللي حواليه ويتعظم ويذل ونسي خالص ان السيد هيجي يقول له انت عملت ايه في الشغل اللي انا اديته لك ويأكل يبقى شوفوا في وقعتين للوكيل انه يتعظم ويتسيد وهو عبد مع انه عبد يبقى سيد يعمل فيها سيد دي اول مشكلة المشكلة التانية انه يتلهي بنفسه يأكل ويشرب ويسكر يقعد يقول يا نفسي بقى يقعد يهني في روحه وينسى المسؤوليات اللي وراه لانه مسؤول لانه وكيل يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقع وفي ساعة لا يعرف ده لازم هيجيله في ساعة مش ممكن هيظبطها دبل هات لو وصل للحالة دي انه عامل فيها سيد او ملهي بياكل ويشرب ويسكر وناسي انه هيقدم حساب هيجيله في لحظة مش مستوعب ده فيها لازم في يوم وفي ساعة ما يعرفهاش فيقطعه يقطعه مش بالسكينة يقطعه يعني ايه يرفده ده هيترفض الأولاني يتقال له إيه يقيم على جميع أمواله يعني ياخد نعمة في عينين ربنا ويكبره أكبر أكتر وأكتر لكن ده يترفض فورا لأنه جاله في لحظة وأي واحد فيكم مدير شغل لما يفتش ويجي في لحظة كده يلاقي الدنيا ماشية غلط بياخد موقف فهنا المسيح هيجي يفتش فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين يعني زيه زي الحرامي ليه يا رب ده مش حرامي ما تقالش انه سرق هيسرق اكتر من كده ايه ما ضيع الوكالة ما هو عم- مشغول عنها ما هي اكيد خسرت لانه مهمل جدا فيعامل معاملة الخائنين خلي بالكم المعنى المعنى يخوف شوية المسيح غير الامين امام الله يعامل معاملة ايه غير المسيح امام الله كأنه خان المسيح كأنه أنكر ربنا قال له يا رب أنا فضلت مسيحي لآخر عمري بس أنت ما عشتش أمين ما كنتش مسيحي كما يجب لا الناس كانت شايفة غير كده أنت كنت بتاكل وتشرب وتسكر وعمال تضرب في العبيد آدي ملخص حياتك يبقى زيك زي الخائنين الخائنين يعني اللي خانوا العهد أو أنكروا المسيح أو ما قبلهوش من الأول أما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده آخر حتة خلاص هنخلص ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا يعني لو أنت عارف الكلام ده كويس وفاهم إيه اللي يرضي سيدك كويس قوي ومع كده ما عملتش حاجة هت- هتاخد على الأسف يضرب كثيرا ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا حد سمع لو واحد ما يعرفش افرض واحد مسيحي جاهل واحد اتربى في ظروف قاسية جدا ما يعرفش الصح من الغلط ما يعرفش الكذبة من الحق غلبان ظروفه كانت كده ده ربنا مش هيطالبه بواحد الدنيا واضحة قصاده وخد فرص كتير قوي يبقى كويس قوي فالذي يعلم إرادة سيده ومع هذا لا يفعلها يضرب كثيرا لكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يعني يغلط هيتضرب بس أقل شوي واضحة الفكرة يبقى كمان القاعدة الأخيرة اللي يختم بيها فكل من أعطي كثيرا يطا- يطلب منه كتير طب احنا خدنا كتير ولا لا كل واحد يحسب بقى احنا خدنا كتير أول حاجة خدنا كتير أوي. خدنا إنجيل بنعرف نقراه في ناس ما بتعرفش تقرا خدنا مستويات في المجتمع خدنا إمكانيات خدنا فلوس خدنا صحة خدنا حاجات كتير قوي طب والحاجات دي ما هو لازم نتاجر بيها نسأل عنها لكن ال- سوري يعني المعوق تماما ربنا هيطالبه بخدمة زيك انت الصحيح ما يبقاش ما يبقى ملوش حق لو عمل كده الام اللي ما عرفش يقرا خالص ونفسه يسمع كلمه ربنا ربنا هيطلب منه اللي بيطلبه مننا اللي عندنا الانجيل وراكنينه لا برضه فالذي كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير فاحنا خدنا كتير وهيطلب مننا كتير حلو وده يخلينا نجتهد لانه احنا هنطلب بكثير برضه الكتير ده ريلاتيف من واحد للتاني لكن احنا هيطلب مننا لاننا اخذنا كثير ومش صح ان احنا ننكر لألا نكون غمناء ومن يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر نفس المعنى بدل ربنا سابك درك وديعة كبيرة ربنا مديك مليون جنيه وديعة تيجي بعد سنة تقول له خد الربح ألف جنيه ألف جنيه هو أنا مش في السوق يا ابني لا ألف جنيه إزاي وديعة تدخل في سنة ألف جنيه إزاي لا ده البنك لا مش مش بالألف والمليون لا الحكاية مش كده هي المبدأ بس المبدأ بمعنى إيه إنه إحنا مش مفروض نتراخى بحجة إن إحنا ما نعرفش لا إحنا نعرف وخدنا كتير بس الكتير ده مختلف من واحد للتاني كل واحد بظروفه لكن لازم نجتهد بصوا بقى الحكاية ابتدت بتشجيع شديد جدا وانتهت بمسؤولية كبيرة جدا دايما الفصل ده يحسسني بكده أول الكلام اطمن خالص أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت وفي آخر الكلام أعمل في حسابك الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر برضو الكتاب دايما حكيم ومعتدل قد ما يوعدنا برجاء وبنعمة كمان يقول لنا عليكم مسؤولية وما فيهاش تراخي ربنا رحمته واسعة جدا ونعمته كبيرة جدا وعاوز الكل يدخل السماء بس مش هيدخل السماء غير اللي هياخدها جد برضه فالمعنيين مهمين ودايما يكملوا بعض لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين